رسول الله ربنا وبال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المشاهدون أيتها الأخوات المشاهدات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم معنا ومرحبا في هذا اللقاء الإيماني النبوي المتجدد علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم ننزل في هذا اللقاء أضيافا كراما على مائدة النبوة العامرة ننزل في هذا اللقاء تلامذة نجباء على مدرسة خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم ونحن في هذا البرنامج المبارك نتمثل قوله عليه الصلاة والسلام شعارا لنا إذ يقول إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم وتتواصل لقاءاتنا في ظلال لطائف الدعوات القصار وهذا هو اللقاء الرابع في تلك السلسلة لطائف الدعوات القصار نختار دعاء قصيرا وجيزا كلماته قلائل لكن معانيه واسعة بل بحار من المعاني نعيش معها أي هذه الدعوات القصار نقتطف كل حلقة دعاء أو دعاءين أو ثلاثة أدعية من أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صحبه الكرام أو الصالحين وأولياء الأمة وأبرارها رحمهم الله تعالى وقلنا ونكرر إن تلك الدعوات لا تعتمد على حفظ ألفاظها فقط بل ينبغي أن نتدبر معانيها ثم نعمل بمقتضاها نتعلم الدعاء ونختار منه ما يحرك القلوب يعني أنا عايزك وانت بتختار الدعاء تشوف احتياجاتك لأن الأدعية دي زي الصيدلية هل أنت بتروح تصرف كل أنواع الأدوية اللي في الصيدلية؟ لا طبعا معاك روشتة طب أنت اللي بتكتب روشتة؟ لا الطبيب اللي بيكتبها فاحتمال أنت تكون طبيب نفسك لأنك أدرى بأمراضك وعللك المعنوية النفسية الخلقية الإيمانية طيب إما كنتش تقدر تتعرف على أمراض نفسك هتروح لحد من العلماء الربانيين وتبث إليه شكواك وتجلس بين يديه وتعرض عليه قصتك ثم يستخرج هو أي هذا العالم الرباني أمراضك وأدواءك وعلالك ويضع يدك عليها ثم يوصف لك العلاج يبقى هيشخص الحالة يقول لك أنت عندك كذا وكذا وكذا وكذا وعلاجك يا ابني في واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة فأنت محتاج تاخد من الأدعية ما يناسب احتياجاتك نعم الدعاء اللي انت هتدعو به سواء احتجت إليه أو لم تحتج إليه انت محتاج له في كل الأحوال على العموم لكن أنا أقصد الأولويات هناك حاجات بالنسبة لك هي أولويات مطلوب تدعي ربنا سبحانه وتعالى أنه يمنحك إياها يقضي لك حوائجك هذه بعد كده هتبدأ تدعو الأشياء الأخرى يعني أنا لو دعيت بدعاء قدمت دعاء في مرحلة ثانوية على دعاء في مرحلة أولية أساسية أبقى ظالم ما أقدرش أقول لك تبقى ظالم لكن هقول لك المفترض تشتغل بالأساس فأنا عايز ألخص الكلام عشان ما أطولش على حضراتكم وناخد دعاء أو اتنين الأدعية النبوية وأدعية الصحابة وأدعية الصالحين زي صيدلية فيها أنواع الأدوية فأنت حضرتك هتوصف هتشخص اللي, اللي بيك اللي عندك وما عرفتش استعن بالربانيين من العلماء والحكماء من أهلك وممن حولك في المجتمع وفضفض إليهم وتكلم معهم لعلهم أن يدلوك على بعض عللك وأمراضك النفسية والإيمانية ثم وصف العلاج للدعاء ده برتاح وأنا بدعيه بحس وأنا متعلق بالدعاء ده بسبب الدعاء ده بتعلق بما عند الله عز وجل بحس أن أنا برمي همومي بأشيل جبال من على كتافي فأنا ربما دعوة من الدعوات القصار ديا تصادف علاج لمرض من الأمراض فحضرتك تختار بقى وأنا بحاول أجيب الأدعية اللي احنا محتاجينها في الواقع اللي احنا عايشينه سواء بقى الواقع الإيماني أو الواقع التشريعي أو الواقع السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي بأسلوب سهل ميسور وقبل ما أقول لحضراتكم الجملة اللي احنا هنتكلم فيها من الأدعية النهاردة أقول لكم بعض الأمور اللي عرفنا العلماء الربانيين إياها وخدوا بالكم منها لأن دي خلاصة نظرات إيمانية نظرات إيمانية في كتاب ربنا سبحانه وتعالى قال العلماء من أعطى خمسا أعطي خمسا من أعطى خمسا لم يحرم خمسا يعني إيه الكلام ده تدي خمس حاجات يجي لك خمس جوائز تاخد الأجر بتاعك تاخد النتيجة إيه بقى الخمس حاجات اللي لما أنا آتي بهن يمنحني الله عز وجل خيرا منهن واحد من أعطى الذكر لم يحرم ذكر الله عز وجل إياه إذا ذكرت الله لم تحرم ذكر الله إياك قال الله تعالى فاذكروني أذكركم إذا ذكرت الله عز وجل في ملأ ذكرك في ملأ خير من الملأ الذين ذكرته فيهم إذا ذكرت الله عز وجل في نفسك ذكرك في نفسه سبحانه وتعالى من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم من أعطى الذكر من جاء بالذكر من قدم الذكر لم يحرم ذكر الله عز وجل فاذكروني أذكركم الثانية ومن أعطى الشكر لم يحرم من الزيادة أعطي الزيادة قال الله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ومن أعطى الدعاء لم يحرم الإجابة ودي المتعلقة بموضوعنا ومن أعطى الدعاء أعطي الإجابة قال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان بس حضرتك ارفع إيدك ما تنعاش هم الإجابة انعى هم إنك ترفع إيدك ما تقولش ربنا هيستجيب لي مش هيستجيب لي لا هيردني لا هيقبلني ذنوبي كتير ازاي ارفع ايديا ده انت مش عارف اللي انا عملته احنا قلنا قبل كده كلام سيدنا عمر بن الخطاب وكلام ابي سلمة حازم بن دينار التابعي الجليل قالوا الاتنين ايه لا لا احمل هم الاجابة لكني احمل هم الدعاء لأن الله عز وجل وعد بالإجابة والكريم إذا وعد لا يخلف وعده الدور والباقي عليك انت ترفع ايديك وتقول يا رب كتير بينسى يقول يا رب افتكر ربنا سبحانه وتعالى ساعة الشدة بس ده حتى في ساعة الشدة كتير لا يتذكر الله عز وجل وده بالإحصاء واحنا كلنا شايفين تبص تلاقي يلطم شق هدومه انا عملت ايه وليه كده ده انا ما, ما, ما كنتش عملت عشان كده ده انا يقعد يندب وي من أعطى الدعاء لم يحرم الإجابة قال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم دول ثلاثة ومن أعطى التوبة لم يحرم القبول أعطي القبول ما هي التوبة دي أول طريق العابدين وأوسط طريق العابدين وآخر طريق العابدين فاللهم ارزقنا توبة في أحوالنا كلها وحتى نلقاك بدايتك مع الله توبة تثبيتك على الطريق بتوبة ختام حياتك بالسعادة معتمد على التوبة من أعطى التوبة لم يحرم من القبول أعطي القبول قال الله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد فابدأ حياتك بتوبة فإذا أتيت الله عز وجل تمشي أتاك هرولة من تقرب إلي شبرا ما هو ده كله بالتوبة وما بعدها من الثبات على الطاعة والقيام بالواجبات والاستكثار من النوافل والمستحبات من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة وينزل ربنا سبحانه وتعالى كل ليلة في سماء الدنيا في وقت السحر في الثلث الأخير من الليل ويقول هل من داع فأستجيب له هل من مبتلى فأعافيه هل من سائل فأعطيه هل من مسترزق فأرزقه والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نفتح بتوبة وأن نختم بتوبة نفتح النهار بتوبة نختم الليل بتوبة سبحان الله أذكار الصباح فيها توبة وأذكار المساء فيها توبة وبعد كل صلاة توبة مش بقول لك من أعطى التوبة لم يحرم من القبول أنا عارف أن موضوعي عن الدعاء بس الكلام بيجيب بعضه ما نقدرش نفوته طالما المعاني بتتداعى ركز حضرتك معايا أما بتصحى من النوم بتقول في أذكار الصباح اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي أعترف وأقر بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت تقولها فين في الصباح وبتقولها فين في أذكار المساء من بعد العصر للمغرب وبتقولها فين إمتى قبل ما تنام طب بتستغفر الله كم مرة بقى في اليوم كله غير المرتين ثلاثة دولة بعد كل صلاة بعد ما تسلم من الفرض الصبح الظهر العصر المغرب العشاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله حضرتك بتعمل ايه ساعتها بعد التسليم على طول بتقول ايه ايوه استغفر الله استغفر الله استغفر الله واتوب اليه او تقول استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه شفت بتتوب بتتوب كم مره صباحا ومساء وقبل النوم وبعد كل صلاة ثمان مرات ده مش كده وبس ده النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نتأسى به فقال يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله عز وجل في اليوم والليلة أكثر من مئة مرة وهو الذي غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وكان عبد الله بن عمر بيقول إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أن يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم سبعين مرة أكثر من سبعين مرة يبقى من أعطي ركز معايا ارجع من الأول من أعطي ذكر الله لم يحرم ذكر الله إياه فاذكروني أذكركم من أعطى الشكر لم يحرم من الزيادة أعطي الزيادة لئن شكرتم لأزيدنكم من أعطى الدعاء لم يحرم من الإجابة أعطي الإجابة فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وقال ربكم ادعوني أستجب لكم من أعطى التوبة لم يحرم من القبول لم يحرم من القبول أعطاه الله القبول عشان كده ما تيأسش فاللهم تب علينا يا رب العالمين واختم حياتنا بتوبة نصوح الخمسة بقى من أعطى الاستغفار لم يحرم من المغفرة قال الله تعالى في قصة نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا فعلينا بالدعاء تعالوا نشوف دعوة لطيفة جميلة عجيبة حصلت لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه بس هذه الدعوة دعوة عبد الله بن مسعود لها قصة طريفة كأنها جايزة جايزة على عمل كبير إيه اللي عمله عبد الله بن مسعود علشان ربنا سبحانه وتعالى يمنحه ويوفقه يدعي بدعوة يأمن عليها النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن مسعود دعا دعوة بتتكون من ثلاث جمل ثلاث جمل طبعا حضراتكم محضرين الورقة والقلم أو فاتح الموبايل عشان تسجل الدعاء ورايا مهم أوي الدعاء ده احنا محتاجينه جدا يبقى احنا عندنا الدعوة ده جاءت مكافأة لعبد الله بن مسعود عمل عملا تقرب به إلى الله عز وجل والله عز وجل يجزي أصحاب العمل الصالح إحسانا جزاء أوفى فكانت جائزة عبد الله بن مسعود المترتبة على عمله الصالح أن يلهمه الله عز وجل أن يدعو بتلك الدعوة المكونة من ثلاث جمل ومن يسمعها في الوقت ده النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر إيه العظمة دي ويقولوا آمين تخيل كده وانت بتدعي طب, طب غمض عينيك كده وادعي كده أي دعوة وتخيل النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر رضي الله عنهم واقفين يقولوا آمين آمين يا الله يا الله ده احنا ساعات كده لما نبقى موجودين في في دعاء في مجلس خاص او في مسجد عقب درس عقب خطبة في رمضان وعارفين ان معانا حد من العلماء الربانيين الذين لا نزكيهم على الله بنبقى فرحانين وحالتنا الإيمانية عالية لأن فلان الرجل الصالح ده هو في وسطينا ما بالك لما يبقى النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي هيأمن على دعائك وابو بكر وعمر رضي الله عنهما أجيب من الآخر اه هجيب من الآخر عبد الله بن مسعود نخليه يحكي لنا القصة بقى ما هو صاحب القصة يقول عبد الله بن مسعود كنت قائما أصلي صلى ركعتين لله فلما بلغت رأس المئة من النساء وصل عندي إيه؟ الآية رقم 100 في النساء يقرأ سورة النساء فسحلها سحلها يعني إيه يعني أتى عليها لأنه إيه ما شاء الله بيقرأ بطلاقة ما عبد الله بن مسعود واحد من أربعة من الصحابة أساتذة الإقراء اللي يعلموا الناس القرآن خذوا القرآن من أربعة من الأربعة عبد الله بن مسعود بيحكي لنا عبد الله بن مسعود يقول كنت قائما أصلي فقرأت سورة النساء فلما بلغت رأس المئة جيت عند الآية رقم مية أخذت أدعو ربنا ألهمني أن أنا أدعي في الوقت ده هو بيصلي وصل للآية مية أراد أن يدعو دعا شوف الدعوة اللي ربنا ألهمها لعبد الله بن مسعود علشانه كان قايم يصلي ركعتين لله وبيقرأ قرآن ويقرأ عشر آيات عشرين تلاتين أربعين خمسين لحد مية في بعض الروايات أرى السورة كلها بيقول أخذت أدعو فقال النبي صلى الله عليه وسلم سل تعطى عبد الله بن مسعود مش سامعه بس النبي عليه الصلاة والسلام وابو بكر وعمر واقفين وشايفين وسامعينه فلما عبد الله بن مسعود النبي عليه بيدعو النبي صلى الله عليه وسلم قال له سل تعطى سل تعطى سل تعطى اسأل ربك يا ابن مسعود وانت اهو بعد ما صليت كده اهو وقريت القراءة الطويلة ده اهي اسأل ربك يعطيك من أعطى الدعاء أعطي الإجابة سل تعطى ربنا هيلبي لك دعوتك فعبد الله بن مسعود رفع ايديه يقول اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد شوف ثلاث جمل سل تعطى سل تعطى سل تعطى اسأل يلا رب ده وقت إجابة بالنسبة لك فأنت يا ريت لما تعمل عمل صالح قول يا رب رحت تبر والديك وانت عندهم في الزيارة أو كلمتهم بالتليفون بعد ما تقفل السكة يا رب يا رب وانت راجع من عندهم رايح بيتك يا رب رحت تزور مريض ادعي يا رب رحت تعول يتيم أو مسكين أو تحسن إلى أرملة يا رب رحت لعملك وأتقنته ووفيته حقه يا رب صليت ركعتين أو صمت يوم يا رب أمضت أذى عن الطريق يا رب واحد بيقول لك يا أستاذ لو سمحت ولا يا عم الحاج لو سمحت أنا غريب منين يودع على فين في البلد ديا إلا أروح فين من الشارع الفلاني والله يروح مش عارف مين خش يمين تعدي تالت شارع ادخل شمال هتلاقي نفسك في المكان اللي انت عايزه دلالة اهو صدقة إرشادك الحيران أو الضال في أرض الضلال صدقة بعدها تقول يا رب أنا دليت الراجل ده ابتغاء مرضاتك دليته وعرفته ازاي يروح عشان ما يتوهش يا رب دلني عليك يا سلام زي ما دليت الراجل على الشارع تقول يا رب دلني عليك زي ما هديت الراجل ده في الشارع ما كان ممكن يحتار انت هديته الى الطريق يا رب اهدني الى الطريق المستقيم زي ما ارشدته تقول يا رب اسألك الهدى والرشاد ادعي ادعي ما تنساش ما تعمل عمل صالح اختم بدعوة يا راجل اهو النبي عليه الصلاة والسلام علمنا ايه بتعمل عمل صالح سل تعطى سل تعطى خليك فاكر عمل صالح اديله ختم الدعاء ربنا يستجيب ليك تعال نشوف بقى عبد الله بن مسعود دعا قال ايه اللهم اني اسالك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع هذه ليست في الرواية فيما أعتقد إنما هي ثلاث جمل اللي أنا حافظهم بس إحنا حافظين فيها وقرة عين لا تنقطع بس هتدخل في النعيم الذي لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم فعل جنات الخلد فقام بقى عمر بن الخطاب يقول عبد الله بن مسعود فجاءني عمر بن الخطاب فقال أبشر يا ابن مسعود بينما كنت تقرأ فدعوت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سل تعطى ثلاث مرات يعني ابشر يعني اضمن دعوتك استجيبت فقال يا يا عمر ده عبد الله بن مسعود بيقول له كده يبقى شوف سيدنا عمر فرحان فرحان ان اخوه عبد الله بن مسعود فاز بالدعوه دي فراح يبشره فبيقول له يا عمر لقد سبقك ابو بكر فبشرني فقال لئن كان قد فعل لقد كان سباقا بالخير يعني ما أعرفش أسبق أبو بكر الشاهد اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد طب عبد الله بن مسعود في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وربنا مثبته بمصاحبة النبي عليه الصلاة والسلام احنا بقى في زمن الفتن والشهوات والشبهات مين يثبتنا ده الناس بتقول يا مثبت العقل والدين يا رب من اللي بيشوفوه يا مثبت العقل والدين يا رب ما هو ممكن الواحد نفخه يطير منه من اللي بيشوفه وممكن يفقد إيمانه في شهوة شهوة أمال إيه؟ مجرد شهوة مال شهوة منصب شهوة امرأة أو شهوة رجل واحدة بتشتهي رجل يبيع إيمانه والعياذ بالله فأنت بتقول أسألك إيمانا لا يرتد إيه اللي بيؤدي إلى ردة الناس عن دينهم والردة دي ردة كلية أو ردة جزئية الردة الكلية إنه يترك الدين خالص أو إنه يستحل ما حرم الله يستحل ما حرم الله يعني الحاجة الحرام يخليها حلال أو الحاجة الحلال يخليها حرام أو ينكر معلومة من الدين بالضرورة ده ردة كلية ردة الجزئية واحد يعني بيسيب شوية يغلط شوية مش عارف إيه يعمل إيه كأنه بينتكس يعني فأنت بتقول اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد يعني عايز إيمان ثابت أسألك الثبات في هذا الأمر وده يفكرنا بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام التي كان يدعو بها كثيرا قبل أن يموت اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك حتى ألقاك هذا لفظ من الألفاظ يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك حتى ألقاك اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد كم من واحد كان بيصلي في المسجد في جماعة وارتد مش ارتد بقى ردة كلية ردة جزئية يعني ترك ما كان عليه رجع ورا ما عادش بيصلي أصلا كم من واحد كان بيحسن وبيدي أموال ما عادش بيدي كم من واحد كان عفيف اللسان حسن الخلق فجأة بقى على الفيسبوك قاعد يشتم ويلعن ويسب وفي وسط الناس قاعد يفتري ويكذب ويكذب ويكذب وأصبح فظ غليظ ها دي ردة بس ردة جزئية زي ما قلت لك أسألك إيمانا لا يرتد في الشبهات يا رب كم من واحد انضحك عليه بشوية كلام باطل كده يخبطوا حديثين في أيتين ويقول لك ادي الشريعة ويخبطوا في حكم فقه من هنا على حكم فقه من هنا ويقول لك ادي الفقهاء يكرهوا الناس في القرآن والسنة والعلماء أسألك إيمانا لا يرتد احنا محتاجينها لأن الشهوات كتير والشبهات كتير والأهواء كتير والمغريات كتير والأعداء المتربصين بينا كتير فلو ما انتبهتش لنفسك وطلبت المدد من الله عز وجل هتتخطف والله هتتخطف اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد الله هو ممكن في نعيم ينفد آه في نعيم ينفد النعيم الحسي اللي هو إيه متاع الدنيا قل متاع الدنيا قليل مهما الدنيا واحد عنده 40 مليار الراجل ده اللي هو بتاع الكمبيوترات ده بيل جيتس ده لو عنده كم بيقول لك الميزانية بتاعته توازي خمسة فلوسه فلوسه فلوس الراجل بتاع الكمبيوتر ده بيل جيتس ده بتوازي 35 ثروته بتوازي ميزانية 35 دولة أفريقية وأسيوية, وأسيوية منها مصر يعني فلوسه ثروته تغطي 35 دولة هياخد منها قد إيه مهما يعمل مش هياخد منها قد لقمته وكسوته وحفرته انسى مفيش اكتر من كده يبقى النعيم ده ايه نفد حسي زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا يعني متاع يعني يتمتع به لفترة ثم يزول ينفد زي ما يقول لك كده ما عندكم ينفد وما عند الله باق يبقى أنا أسألك نعيما لا ينفد اللي هو إيه؟ الطاعة القرب من الله العمل الصالح انك تقول كلمة طيبة دي نعيم لا ينفد انك تصلي ركعتين دي نعيم لا ينفد انك تتقن عملك ده نعيم لا ينفد انك تتجاوب مع الواقع بتاعك بإيجابية وبناء دون هدم ولا حرق ولا قتل آه ده نعيم لا ينفد زي ما قال إبراهيم ابن أدهم لما كان قاعد مع بعض إخوانه وقالوا نحن في لذة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لقاتلونا عليها بالسيوف اللذة اللي كان فيها إبراهيم ابن أدهم إيه ده كان واكل ساعتها كسرة خبز بشوية مية من النهر كانوا قاعدين عند نهر الأردن إبراهيم ابن بشار وإبراهيم ابن أدهم وأبو يوسف الغسولي وواحد تاني معاه طلعوا كسرات خبز كده فتات خبز كده كان متكسر ناشف وبلوه في المية وأكلوا وقالوا الحمد لله وراحوا ممددين قال فأكلنا وحمدنا الله ثم شربنا إبراهيم ابن أدهم شرب من النهر بيده كده وأيام ما كانش فيه تلوث بقى ولا حد فاتح صرف في النيل ولا حد فاتح المصانع في النيل تصرف ال- الكيماويات بتاعتها ولا المراكب بتصرف العدم بتاعها في النيل ولا الناس بترمي ال- الح- ال- ال- ال- ال- الحيوانات الميتة في النيل ده احنا معلش كفرنا نعمة النيل والعياذ بالله مهم مش موضوعي فإبراهيم بن آدم كل كسرة الخبز وشرب شوية مية ومدد فراح قايل لاصحابه نحن في لذة لذة طاعة الله عز وجل لو علمها الملوك وأبناء الملوك لقاتلونا عليها بالسيوف عشان ياخدوها مننا لكن ما بتتاخدش دي دي ما بتتاخدش من حد وزي ما قال مالك بن دينار علم الزهاد الأبرار هذا العلم الثقة الزاهد قال مالك بن دينار إيه مساكين أهل الدنيا سكين جماعة اللي ضيعوا أعمارهم في شوية طين على شوية عقار على شوية بهايم على شوية لبس على شوية سيارات على شوية مناصب دول ضيعوا ضيعوا الدنيا ن- طبعا اللي بيجمع الدنيا مع حق الله يا سلام ده أعلى درجة كل حاجة لها حقها ومفيش حق بيطغى على حق ولا واجب بيضيع واجب أعطي كل ذي حق حقه يا ريت زي أبو بكر مثلا كده دنيا ودين إنما احنا بنتكلم على مين على الناس اللي الدنيا استعبدتهم تعس عبده الدينار تعس عبده الدرهم تعس عبده القطيفة القماش همه يلف على الأسواق يضيع ساعتين ثلاثة وواقف على رجليه عشان يدور على قميص ولا تدور على فستان ولا جيبة ولا بنطلون ولا مش عارف ايه يلبسوهم ولا يقضي يومه كله عشان يدور على حذاء واحتمال يلف اسبوع لحد ما يوصل وتيجي تقول له اقعد في خطبة الجمعة ولا اقعد في درس يقول لك ما اقدرش الشيخ بيطول ماليش تقل يعني ليك تقل تلف في الاسواق على حذاء وعلى يا راجل بيقول مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب ما فيها الله يعني ناسوا نفسهم آه وخدوا الدنيا معاهم في القبر لا ما خدهاش معاهم في القبر لأن الواحد لما بيموت إيه- مين إيه اللي بيدخل معاه أهله بيدخلوا معاه لا ماله بيدخل معاه لا امال ايه اللي بيدخل معاه عمله يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله فأما اثنان فيرجعان وأما واحد فيبقى معه ده اللي بيدخل معاك القبر ده اللي بيدخل معاك القبر والله ابنك ما يقدر يدخل معاك طب خلي واحد جدع كده نقول له هندفنك مع ابوك عشان تأنسه يقول لك يا عم العمر يشبع زق ده انا اعرف واحد مرة في بلد قعد يصرخ على القبر وابوه ميت اه ابويا اه ابويا وعشرة رجاله ماسكينه وهو بيشد منهم مش قادرين عليه انزل معاه انزل معاه يا عم عايزين الناس عايزه تدفن في وتدعي لوالدك يعني اسكت بقى اتهد بقى ابويا سيبونا انزل معاه قام واحد من حكماء البلد دي قال يا رجاله سيبوه راحوا سايبين قال له انزل والله اتسمر في مكانه انزل انزل مين يا ابو الحاج اهلك هيبيعوك انشغلت بيهم يا مسكين انشغلت بيهم عن الصلاه وانشغلت بيهم عن عملك وانشغلت بيهم عن نفسك اه ليهم حق بس ما تنساش نفسك مالك اللي جمعته من هنا ومن هنا اللي هيفضل معاك عملك الصالح فيه ويبقى عملك فالمهم نرجع بقى تاني لكلامنا مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب ما فيها إيه أطيب ما فيها بقى قال ذكر الله عز وجل والأنس به والقرب منه هي دي أسألك نعيما لا ينفد نعيما لا ينفد أكون قريب منك يا رب أكون لك يا رب زي ما فعل في بعض عجبني يعني وأنا بقرأ دعاء من الأدعية اللطيفة ودعاء طويل اللهم انصرنا هي النبي عليه الصلاة والسلام بيدعيها بصيغة المفرد اللي هي اللهم انصرني ولا تنصر علي وأعني ولا تعن علي النبي صلى الله عليه وسلم كان بالدعاء ده كثيرا انصرني ولا تنصر علي وأعني ولا تعن علي وامكر لي ولا تمكر علي وانصرني على من بغى علي واهدني ويسر الهدى إلي رب اجعلني لك ذكارا لك شكارا لك رهابا لك مطواعا إليك أواها مخبتا منيبا رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وثبت حجتي وأجب دعوتي وطهر قلبي واسلل سخيمة صدري سخيمة الصدر اللي هي الحقد والغل والحسد والوساوس والظنون والكلام ده شوف يقول رب اجعلني لك ذكارا لك شكارا لك رهابا لك مطواعا إليك مخبتا إليك أواها منيبا كل ده النعيم انك تكون شكار ذكار مطواع مخبت منيب ده النعيم ده اللذة اللي هي النبي عليه الصلاة والسلام عنها قال عنها ايه جعلت قرة عيني في الصلاة النعيم اللي هي ايه صح انتوا قلتوها لما كان الرسول كان إذا حزبه أمر إيه فزع إلى الصلاة كان يقول إيه على الصلاة أرحنا بها يا بلال يا سلام نعيم لا ينفد شفت النعيم أن تكون قريبا من الله عجبني بقى في الدعاء ده اهو رب اجعلني لك ذكارا لك شكارا لك رهابا لقيت آه، بعض العلماء كده ضبطها بالطريقة دي أو رقمها علامات الترقيم قال رب اجعلني لك يا حلو قوي رب اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رهابا لك مطواعا لك مخبتا إليك أواها منيبا حلوة جميلة طب تاني كده شوف الدعاء بيقول كده أنا قلت الدعاء كله بس هاخد الفقرة دي بقى رب ده النعيم الذي لا ينفد إن الدعاء ده يتحقق لك رب اجعلني لك ذكارا لك شكارا لك رهابا لك مطواعا إليك أواها مخبتا منيبا لا شوف لك ذكارا لك شكارا لا العالم ده هو بقى ما دي تذوق ناس بتدوق المعاني العالم ده هو لقيته راح عامل كده والله لو في لوحة كنا كتبناها العالم راح قايل ايه رب اجعلني لك وراح عامل فاصلة انا اتكهربت لما قريتها اه والله العظيم رب اجعلني لك اجعلني لك الله هو انا لربنا سبحانه وتعالى ولا لنفسي ولا للناس ولا للدنيا ولا للشيطان طب ولا رب وانا لربنا بنسبة قد ايه ربنا له عندي قد ايه عشرة في المية من وقتي ولا من حياتي خمسة في المية اتنين في المية مية في المية ما تسأل نفسك السؤال ده هل أنت لله هو ده النعيم والله العظيم ده النعيم اهو شوفوا ليه أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد فدوق معايا الدعاء رب اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رهابا لك مطواعا لك إلى آخر الدعاء وعايز تقول يا رب اجعلني لك ذكارا لك شكارا قولها الستانية دي حلوة قوي إنك تكون لله ومع الله هو ده النعيم الذي لا ينفد عرفت عبد الله بن مسعود بيقول إيه وأسألك نعيما لا ينفد الأنس بالله والقرب من الله وأن تكون لله طيب ايه بعد كده ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد ما احنا قلنا في أول حلقات هذه السلسلة اللي هي لطائف الدعوات القصار قلنا إذا سأل أحدكم ربه فليعظم الرغبة يعني ايه يعظم الرغبة ما تقفش عند حد اسأل الحاجات الكبيرة سأل الله الف... ما تقولش يا رب ادخل الجنة بس لا يا رب بقى في الفردوس بس تعمل يا حلو قبل ما تدعي الدعوة ادفع مهرها ها اللي هو العمل فبيقول أسألك مرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد ودي كلنا بنسألها وفي أهم عمل من الأعمال اللي تخليك رفيق للنبي عليه الصلاة والسلام هتلاقي عمل هم، يتعلق بالعبادة وعمل يتعلق بإيه وعمل يتعلق بالمجتمع وفي أعمال كثيرة هاخد نموذجين لما تقول أسألك مرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد اسأل نفسك أنا عملت إيه عشان أبقى جنب النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة أنا عملت إيه بس خد بالك يا ترى هتبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام في نفس المنزلة ده هو في الوسيلة سلوا الله لي الوسيلة اللي بنقولها بعد كل أدان اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة الوسيلة قالوا ما الوسيلة يا رسول الله قال درجة في الجنة لعبد من عباد الله أرجو أن أكون أنا هو وهو النبي عليه الصلاة والسلام أعلى درجة يا ترى أنت بقى لما تسأل النبي عليه الصلاة والسلام مرافقته في الجنة تبقى معاه في نفس المنزلة لا ما ما ما مش ح- ما بقفلهاش انا ما بقفلهاش ماشي ممكن يكون اه ما اقدرش امنع فضل ربنا بس هشرحها لك ازاي اسالك مرافقه محمد ست- تزوره تقعد معاه بس هترجع منزلتك تاني لان الوسيله للنبي عليه الصلاه والسلام لا يم الوسيله لا تنبغي الا لعبد من عباد الله يرجو ان يكون هو صلى الله عليه وسلم فهي خاصه بيه فانت بقى تقوم تقعد مع النبي عليه الصلاه والسلام شوف في ضيافه المصطفى صلى الله عليه وسلم الاعمال ده اهي تخليك بقى مع النبي عليه الصلاه والسلام تبقى جاره المنزله بتاعتك جنب منزلته ها وما جاور الشيء ياخذ حكمه الحاجه اللي جنب الحاجه تاخد حكمها فانت لو جنب منزلتك جنب منزله النبي عليه الصلاه والسلام كانك في منزلته كانك أو المعنى الثاني يبقى مرافقة النبي عليه الصلاة والسلام وإنك تكون معاه في الجنة يعني قريب منه لازق في منزلته أو إنك تتردد عليه كثيرا في الزيارة فيبقى أنت كده مرافق ليه رايح جاي معاه زي ما واحد مثلا يقول لك إيه ده فلان ده مرافق فلان مرافقه يعني إيه يعني بينام معاه في بيته لا يعني ماشي معاه على طول بيقضي وقت كتير معاه فمرافقة النبي عليه الصلاة والسلام إنك تكون منزلتك قريبة منه جار ليه في الجنة أو إنك تكون بتتردد عليه كتير حتى لو منزلتك بعيد شوية بتتردد عليه كتير بتروح تزوره كتير مسموح لك تزوره إيه بقى التذكرة العمل اللي يخليك تتردد على النبي عليه الصلاة والسلام كتير بحيث تبقى مرافق ليه يعني بتجالسه في الجنة كثيرا السجود لما واحد قال للنبي عليه ربيعة بن كعب الأسلام قال له يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة ادعي لي أن أنا أكون معاك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إني فاعل فأعني على نفسك بكثرة السجود صل كتير حافظ على الفرائض واستكثر من النوافل يبقى ال- انك تكون رفيق النبي عليه الصلاة والسلام لازم تدفع المهر طب العمل ده العمل اللي في العبادة اسجد كثيرا لله اللي هي ص- السنن يعني والفرائض طب ايه تاني يسهل لك المرافقة للنبي عليه الصلاة والسلام يسهل لك المرافقة العمل الاجتماعي ايه هو العمل الاجتماعي ده أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين الاثنين ده هم يعني معنى كده قريب منه ما هو الاثنين دول قريبين من بعض اهو اصلهم اهو ده الاصل بتاعهم كده فانت قريب منه بعض العلماء ما بصش للاصل لا ده بص لفوق قال لك كهاتين يعني ما انتش معاه في المنزله ليه شايف الف- الصبع اللي في النص ده ده أطول من الصبع ده بسنة صغيرة يعني منزلتك هتبقى قريبة قوي من النبي عليه الصلاة والسلام زي الصباع ده ما هو قريب من الوسطاني يعني الطول ما فيش يعني حاجة بسيطة بينهم اعمل صبعك الاثنين كده هتلاقي في اختلاف صغنون فانت منزلتك هتبقى لازقة كهاتان يعني منزلتك قريبة منه جدا والمنزلة القريبة هتبقى كأنك معاه يعني فتعالوا نراجع تاني كده الدعوة دي بس قبل ما نراجعها لازم تعرف انك هتصلي قبلها ركعتين وتسأل أو تعمل عمل صالح كويس وتسأل اعمل العمل الصالح واختم بالدعاء زي ما قلنا في أول الحلقة وادعي بالدعاء ده القصير اللطيف الوجيز اللي النبي عليه الصلاة والسلام اداله ختم التأمين النبوي الدعاء ده هو بضمانة التأمين النبوي والتأمين البكري والتأمين العمري كانوا بيقولوا أمين ايه هي الدعوة بقى بتاعت ابن مسعود اللهم احنا ممكن نشرحها حلقتين 3 10 20 بس احنا بس بنكشف المعاني وانت بقى حضرتك اقعد فكر مع نفسك ومع اهلك اللهم اني اسالك ايمانا لا يرتد افضل ثابت على الايمان لاخر الحياه وشرحناه ونعيما لا ينفد وعرفناه وقرة عين لا تنقطع دي بنزودها بس ما هيش في الرواية اللي معايا خلينا ناخد الثلاث جمل أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد عندي دعوة تانية حلوة الدعوة دي هناخدها من أبي الحلال العتكي نعرفش عنه أكتر من كده دي اللي احنا نعرفه عن حياته بس مين أبو الحلال العتكي ده هذا رجل من التابعين كان قارئا للقرآن تعلم القرآن الكريم على عثمان بن عفان رضي الله عنه وعلى فكرة عثمان بن عفان رضي الله عنه في ناس اتكلمت اليومين دول فيه كده وقعدوا يقولوا عثمان بن عفان كان مفكر ان البلد عزبة ابوه في شاب كده قال كده اقول له ربنا يهديك او يهدك واحدة من الاتنين بس انا احب يهديك فاما كان يعلم الله انك مش هتتهدي يهدك ويريحنا منك وفي واحد كده هجاص اراجوز برضه طلع يقول عثمان بن عفان لما مش عارف الناس ما رضيتش عنه قتلوه ده كلام فاضي هو مين اللي قتل عثمان بن عفان عبد الله بن سبأ اليهودي ده اللي مشى أفسد الناس على عثمان بن عفان وقعدوا يعلموا الناس في التاريخ يسألوا عيالنا كده في الإعدادي والثانوي والجامعة يقول لهم عثمان بن عفان كان بيعين قرايبه وعثمان بن عفان كان بيظلم الناس وعثمان بن عفان كان عثمان بن عفان اللي النبي عليه الصلاة والسلام خلاه من العشرة المبشرين بالجنة اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم يعني عثمان نفد وخد المغفرة كل الشبهات المثارة وهي حوالي 11 أو 13 شبهة حوالين عثمان بن عفان باطلة باطلة وأفضل كتاب تقراه في الموضوع ده أو أفضل كتابين كتاب الفتنة بين الصحابة للشيخ محمد حسان أنا مش بقولها مجاملة عشان في قناة الرحمة أنا أشهد بالحق أشهد بالحق الكتاب الثاني وهو أسبق من كتاب الشيخ حسان حفظ الله المؤلفين كتاب حقبة من التاريخ للدكتور عثمان الخميس كتاب قد كده بعشرة جنيه أنا شرحته في بعض المساجد قديما وبعض الناس جاب منه ألف نسخة لله ووزعهم على اللي في المسجد حبا في الكتاب ده بيبين لك الحقيقة اللي حصلت بين الصحابة وحقيقة موقف سيدنا عثمان وإن ال 13 شبهة اللي اتقالوا عليه بطلة وسيدنا عثمان بريء منه تعال نرجع بقى تاني لكلامنا أبو الحلال العتكي ده تلميذ عثمان بن عفان ده عشان كده أنا اتكلمت عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أبو الحلال العتكي ده كان بيحب القرآن وبيقرأ كتير يحب القرآن يقرأ يقرأ ما هو اللي بيحب القرآن ما يسيبوش تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها يعني لازم تربطه تربطه يعني داوم بقى ولذلك يقول لك من قرأ الخمس لم ينس جماعة أشياخنا في الكتاتيب علمونا كده من قرأ الخمس لم ينس كل يوم تقرأ خمسة أجزاء مش هتنسى يعني هتختم كل ست أيام خمس أجزاء في اليوم خمس أجزاء في اليوم خمس أجزاء في اليوم هتيجي عند اليوم السادس بقوا 30 جزء خمسة في ستة ب 30 من قرأ الخمس لم ينس مش هتنسى القرآن خالص أبو الحلال العتكي بلغ من الكبر عتيا فكان له جصة يسجد عليها من الكبر كانش قادر يسجد يا عيني ونفسه يسجد بس أعضاؤه بقى كبر في السن مش قادر يسجد فعملوا له كده حجرة كبيرة يقوم ساجد عليها رغم ان هو مشروع ليه الإيماء يعني الإيماء انك براسك كده بس يعني مثلا اللي بيصلي هو قاعد طالما تقدر تقوم لازم تقوم لازم في بعض الناس يقدروا يقوموا ويقدروا يركعوا بس ما يقدروش يسجدوا تبص تلاقيهم يقفوا في أول ركعة ويركعوا ولما يجي عند السجود يقعدوا على الكرسي ويومئوا والركعة الثانية يفضلوا قاعدين على الكرسي ويقدروا يقوموا ها ويقدروا يركعوا ده في صلاة الفرض وما يقوموش ولا يركعوا يعمل يفضلوا قاعدين على الكرسي ويعملوا كده صلاتهم باطلة لأن يقدروا يقوموا اللي مسموح ليه بالقعاد اللي ما يقدرش يقوم خالص أو يقدر يقوم شوية وهيقع يقوم قاعد أو ما يقدرش إلا إنه يقوم الركعة الأولانية وما يقدرش يقوم في بقية الركعات خالص اللي تقدر تعمله من الصلاة لازم تعمله ده في صلاة الفرض إنما صلاة السنة تصلي وانت قاعد تاخد نص الأجر تصلي وانت قايم تاخد الأجر كله صلاة الفرض لازم تقوم لو عندك عذر تقعد لازم تركع لو عندك عذر تومئ تعمل كده فلو واحد قاعد بيصلي هو الراجل كبير في السن مش قادر يقوم خالص بلغ من الكبير فبيصلي وهو قاعد فلما يجي يركع يعمل كده سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم اما يجي يسجد يعمل كده اوطى شويه مش شرط بقى ينزل للآخر كده فهو كان عاملين له حجارة فيقوم عامل عليها وشه حجارة لحد وشه كده على قد وشه كده عالية بحيث يحط عليها وشه تقول العيناء بنت أبي الحلال اسمها العيناء كأن يعني يعني جمال عيون يعني كانوا يستبشرون بهذه الأسماء العيناء بنت أبي الحلال العتكي تقول كان لأبي جصة يسجد عليها من الكبر لا يستطيع أن يقوم وكان يدعو ويقول كان بيدعو في السجود تسمعوا الدعوة دي على لسانه في كل سجدة بيقول ايه دعوة مكونة من واحد اتنين تلاتة اربعة اربع كلمات اللهم لا تسلبني القرآن أكيد الجماعة اللي كانوا حافظين القرآن في الكتاتيب ونسيوه اتفجعوا دلوقتي في قلبهم أكيد حطوا إيديهم على رؤوسهم ياه هو, هو أنا القرآن اتسلب مني بش، تاخد آه الراجل ده من حبه في القرآن قال اللهم لا تسلبني القرآن يعني يا رب بعد ما أنعمت علي بنعمة حفظ القرآن كله أو بعضه تلات ارباعه تلتين ونص وربعه صورتين جزء جزئين نص جزء سورة المهم اللهم لا تسلبني القرآن بعد أن مننت علي بنعمة حفظ القرآن اللي هي لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله علما أو آتاه الله القرآن فهو يقضي به بين الناس ويعلمه الناس خيركم من تعلم القرآن وعلمه فبنقول اللهم لا تسلبني القرآن النعمة الكبيرة ده ايه العظيمة بعد يا رب ما منحتني شرف الاتصال بالقرآن أعني على معاهدته على قراءته آناء الليل وأطراف النهار هو ممكن الواحد يتسلب القرآن آه إزاي بإيه بالانشغال عنه الله هو أنا لو انشغلت عن القرآن وراح مني أبقى ارتكبت كبيرة ما أقدرش أقول لك كده هو مش في حديث بيقول من حفظ القرآن ثم نسيه لقي الله وهو أجذم يعني إيه من حفظ القرآن ثم نسيه لقي الله وهو أجذم أجذم يعني مقطوع الحجة تو- تو- توري وشك لربنا إزاي ما هو القرآن حجة لك أو عليك فأنت حفظته في الدنيا وانشغلت عنه وضيعته أما تيجي يوم القيامة تقف قدام ربنا ويقول لك أنعمت عليك بنعمة القرآن حفظت عليها هتقول له لا يا رب نسيته ضيعته أيوة يا رب تبقى أجزم يعني مالكش حجة أو أجزم يعني أعضاء جسمه تقع من كتر الكسوف بقى والحياء اللي هو فيه والخجل مش عارف يعمل ايه فيقوم أعضاؤه تقع تقع تقع بس الحديث ده ضعيف شديد الضعف منكر يعني ما ينفعش نعتمد عليه يا ده زمان الجماعة اللي سمعوه كانوا ناسين القرآن قالوا يا أخي رهبتنا شيبتنا وبعد ما قلت لك ده حديث منكر ريحتنا مش حافظ بقى لا هديك حاجة تانية بقى من عند الضحاك تلميذ عبد الله بن عباس عارف المصيبة بتصيب الواحد من ايه؟ من نفسه أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا إحنا د- حصل, ج- حصل لنا ده إزاي اللي صابنا ده صابنا إزاي قل هو من عند أنفسكم آه الضحاك بيفسر لنا الآية اللي في سورة الشورى اللي هي فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير فيقوم الضحاك يقول إيه إن العبد لا ينسى الآية بالذنب يصيبه إن العبد لا ينسى الآية بالذنب يصيبه تعمل ذنب آية تطلع من قلبك ذنبين آيتين يطلعوا كبيرتين نص القرآن يطلع خمس ست كبير وتداوم عليهم القرآن كله يمشي فالراجل ده كان بيدعو إلى اللهم لا تسلبني القرآن أي أعني على حفظه عشان كده أنا عايزك تدعو تقول اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي اللهم ذكرني منه ما أنسيت وعلمني منه ما جهلت نختم بقى لقائنا بالدعوتين دعوة عبد الله بن مسعود اللي خد عليها خاتم التأمين النبوي اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد دعاء بالحلال العتكي اللي اتربى على إيد عب- عثمان بن عفان وحفظ القرآن وكان بيدعي الدعوة ده في سجوده باستمرار بيقول إيه اللهم لا تسلبني القرآن فاللهم لا تسلبنا القرآن واجعلنا من أهله في الدنيا والآخرة يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ويسر أمورنا وفرج همومنا ونفس كروبنا ووسع أرزاقنا واقض ديوننا وادرأ الفتن عن بلدنا وادرأ الفتن عن بلدنا يا مولى مصر أغث مصر يا مولى مصر احفظ مصر واحفظنا من كيد الأشرار والفجار والماكرين الخبثاء يا رب العالمين وزين الإيمان في قلوبنا وحببه إلينا وإلى أولادنا وكره إلينا الكفر و- والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم رسول الله